أقرأ بنعمة المسيح نهاية رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل السالونيكي في الإصحاح الخامس من عدد 12 ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينظرونكم وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم سالموا بعضكم بعضا ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه شر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح أمين هو الله أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا أيها الإخوة صلوا لأجلنا سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أمين نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الصليب المجيد عيد الصليب نحتفل به ثلاث مرات في السنة مرة في شهر مارس بتبقى في مناسبة أيام الصوم الكبير وبيبقى في عشرة برمهات اللي بيناسب أو يقابل 19 مارس وبنحتفل بيه مرة في سبتمبر في نهاية 17 أول 17 يوم من بداية السنة القبطية الجديدة اللي هو ابتدى النهاردة ويستمر لمدة ثلاثة أيام النهاردة وبكرة وبعده أيام عيد الصليب والمرة الثالثة بتبقى ما بين المرتين دول اللي بنسميها احنا يوم الجمعة الكبيرة أو يوم الجمعة العظيمة اللي هو جمعة الصلبوت وصليب ربنا يسوع المسيح في سلسلة تأملاتنا في هذه اللآلئ التي قدمها لنا القديس بولس الرسول يقدم لنا هذه اللآلئ في نهاية رسالة سالونيك الأولى وزي ما قلنا إن هذه الرسالة هي أول ما كتبه القديس بولس الرسول كتب 14 رسالة دي نمرة واحد نمرة واحد في الترتيب الزمني أو التاريخي ولما كتبها كتب الرسالة وبولس الرسول من الحاجات اللطيفة فيه إنه كان يحب يعمل دايما شبه ملخصات لنهاية الرسالة الخلاصة فجمع لنا في هذه الرسالة عقد من اللؤلؤ في أعداد آيات محدودة معدودة قدم لنا 15 صفة وفضيلة ولؤلؤة لحياة وسلوك الإنسان المسيحي وقدم آه هذه اللآلئ في عبارات قصيرة زي أي عقد كده تلاقوا كل لؤلؤة جنب التانية بصورة واضحة لغاية الأسبوع اللي فات انتهينا من عشر لآلئ تكلم فيهم القديس بولس الرسول وختمهم وقال لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم ويبدو أن العقد ده ما كانش دور واحد بس كان دورين فابتدى يكمل بخمس لآلئ أخرى أكثر عمقا من اللآلئ اللي اتكلم عليها في الأول أو ممكن تعتبروا اللآلئ الأولى اللي اتكلم عليها هي الأساس وبيطلع منها اللآلئ الخمسة اللي هم يبقوا مسار حديثنا وتأملنا خلال الأسابيع اللي جاية إذا أراد ربنا وعشنا في لؤلؤة هذا المساء في عدد 19 يقول لا تطفئوا الروح لا تطفئوا الروح الكتاب المقدس مليان بالرموز الكثيرة خاصة عن الروح القدس اتكلم عن الروح القدس مرة برمز الحمامة مرة برمز الزيت أو المية المياه أو الريح أو النار طبعا لا تطفئوا الروح هنا يبقى المقصود بها رمزية النار الروح القدس يعمل في الكنيسة من خلال المواهب المتعددة يمنح من يخدم في الكنيسة مواهب عديدة والكتاب اتكلم عليها في مواضع كثيرة ويعمل في حياة المؤمنين من خلال الثمر ثمار الروح القدس الثمر متاحة للجميع وأمام الجميع وينبغي أن تكون شجرة حياتك مثمرة بهذه الثمار اللي موجودة في غلطية 5 22 23 المواهب تعطى لتكميل الخدمة ولأجل الخدمة ويعطيها الله بحسب نعمه وبحسب يده الممدودة في حياة الكنيسة وقيادة الكنيسة لكن بنتكلم النهاردة عن لا تطفئ الروح الروح الذي نلناه والذي ولدنا به في المعمودية الولادة الجديدة من الماء والروح وهذا الروح الذي أخذناه أخذناه روح متوهج روح أو نار متوهجة تعمل فينا يقول لنا القديس يوحنا المعمدان أنا أعمدكم بماء ولكن يأتي من هو أقوى مني هو سيعمدكم بالروح القدس ونار ومعمودية المعمودية ونولنا الروح القدس الذي يعمل فينا الذي يحول قلب الإنسان يحوله إلى نار حارة يصير الإنسان يقول لك فلان ده حار في الروح والعكس صحيح فلان ده متأسف في التعبير بارد وطبيعة النار النار بصفة عامة أنها تعطي نور في الظلام ده حاجة والحاجة التانية أنها تعطي استنارة للنفس والحاجة التالتة بتعطي راحة للقلب راحة دفء إحساس وهكذا ولو لاحظتوا الثلاث كلمات دول بيكونوا كلمة نار يعني أولا النار تعطي نور في الظلام النون ثم تعطي استنارة للنفس الألف ثم تعطي راحة في القلب قلب الإنسان الره يقول لنا القديس بولس الرسول في رسالة أفسس كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته مستنيرة أعين أذهانكم والقديس جيروم بيشرح لنا الموضوع بطريقة ألطف أو أبسط يقول لنا كده للنار طبيعة مزدوجة تعطي نورا وتحرق إن كنا خطاة تحرق الخطية وإن كنا أبرارا تضيء الطريق لنا وده تبسيط لطيف خالص وشرح واضح يعني النار للنار طبيعة مزدوجة تنور وتحرق هي إن كنا خطاة تحرق خطايانا عشان كده الوصية لا تطفئوا النار كلنا خطاة ونحتاج لحرق الخطية وإن كنا أبرارا تعطي أو تضيء لنا النور علشان السلوك وحياتنا للسبب ده القديس بولس الرسول وهو بيتكلم لا تطفئوا النور لا تطفئوا الروح هو عايز يقول ان خلي حياتك دائما حياة متوهجة وده هيبان في بعض الشروحات اللي أقولها يمكن القديس أنبا أنطونيوس له عبارة برضو جميلة يقول بسبب هذه النار يشن الشيطان هجمات كثيرة لعله يحرمها منكم وهو يعرف أنه لا غلب له عليكم ما دام لكم هذه النار يعني النار وسيلة دفاعية طول ما أنت النار حاضرة وقلبك ملتهب هي دي وسيلة دفاعية انها تبعد وتطرد الشيطان بيعجبني كده في بعض المناطق الريفية لما يبقى فيه ناموس ويبقى فيه حشرات يجوا يولعوا كده شوية حطب ولا حاجة يقول لك عشان يطرد الناموس القلب الملتهب والمتوهج بنار الروح القدس يطرد دائما هجمات او يصد دائما هجمات الشيطان تعالوا نركز بقى التأمل بتاعنا في ثلاث نقط أساسية أول نقطة أسباب انطفاء الروح ليه واحد روحه بتنطفي اللي بيعبر عنها هنا بالوصية لا تطفئوا الروح ايه اللي بيحصل واحد أول شيء محبة الماديات محبة الماديات على الأرض واحد بيحقق ذاته من خلال عايز يمتلك عايز يبقى عنده نصيب عايز يبقى عنده رصيد عايز يقول انا عملت ومحبة الماديات دهيت هي اساسا محبة في ذاته يعني من يصنع ذلك هو الانسان المادي او الانسان الاناني أو باللغة بلغة بقى علم النفس الإنسان النرجسي النرجسية اللي بيحب ذاته عارفين النرجسية دي زي ما بتحكيها الحكايات والأساطير اليونانية واحد أحب شكله وهو بيبص شكله على صفحة المية ففضل ينظر إلى شكله وعشقه لغاية ما مات فضل متصلب في الوضع ده لغاية ما راح واحد لا يرى في الوجود غير نفسه محبة الماديات المكاسب الشخصية والمصالح الشخصية تجعل الإنسان بهذه الصورة يطفئ روح نار الروح التي في داخله مشغول بحاجة ثانية مشغول في مثال شاول الملك في العهد القديم طلب صموئيل النبي من شاول الملك أن يحارب عماليق وحاربه وحارب عماليق شعب وانتصر عليهم وأثر أجاج أكبر ملوك عماليق أثره وابتدى لم يقتله ما قتلش الملك اللي أثره زي ما كان العرف قديما لكن خلاه قدامه عشان يفتخر ان انا اثرت ملك ثم ابتدى الغنائم التي كانت موجودة يحتفظ بها لنفسه وفضل في هذه السلسلة لغاية ما جاله صموئيل بعد ما الله غضب عليه وقال له العبارة المشهورة معظمكم يعرفها هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة والإصغاء أفضل من شحم الكباش لم يخضع لوصية ربنا و لما صموئيل ابتدى يمشي وشاول حاول يمسكه فجذب صموئيل من الجبة اللي كان لابسها الجبة اللي كان لابسها الرداء الداخل خارجي يعني تمزق فصموئيل قال له العبارة المشهورة يمزق الرب مملكة إسرائيل عنك اليوم ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك في سفر صموئيل الأول الماديات الحياة المادية والشيطان بيحاول يغرينا بالحياة المادية دي كل يوم بصور متنوعة عشان كده افحص قلبك لئلا يكون متمسك بالماديات بصورة مذهلة وحضراتكم تعرفوا المثل اللاتيني اللي يقول لك الكفن ليس له جيوب وكتير في التواريخ القديمة بعض الناس اللي كان لهم نظرة خاصة للحياة يقول لك يطلع جيوب الجيوب بتاعته فاضية بعد وهو مدفون بعد ما يموت انه واضح انه خرج من العالم بلا شيء نمرة واحد نمرة اتنين الشهوات الشهوات الجسدية تقف على قمتها الشهوات الجسدية دي أحيانا تاخد شهوة الأكل ربنا يحفظكم أكتر مرض في العالم النهاردة هو مرض السمنة ده أكبر مرض أكبر نسبة احنا عندنا هنا في مصر حوالي 20% من السكان عندهم المرض ده وده مرض وشهوات الأكل أو شهوات الجسد بقى بصفة عامة بكل أشكالها وبكل صورها شهوات الشراء واحد بيشتهي انه يشتري على طول او اللبس ملابس الشهوات او واحد يكون شهواته تتحول الى صورة العنف واحد سامحوني في التعبير بيشتغل بلطجي دي شغلته وبيفتخر بكده سواء شهوات جسدية شهوات جنسية شهوات في الطعام شهوات في الملابس شهوات في الشراء كل هذه الشهوات تجعل روح الله العامل فيك ليس متوهجا يروح روح الله من وجوده وياك وعمله وحرارته الروحيه يمكن أقرب مثال لأذهاننا شمشون شمشون كلنا نعرف قصته وقوته وعظمته ويعني تباهيه بهذا كله وافتخاره ولكن عندما جاءت امرأة دليلة وكانت إنسانة خاطئة وابتدت تذله تعرف سر قوته والقصة كلها حضراتكم تعرفوها السبب الثالث لانطفاء الروح في حياة الإنسان هو الفلسفات كلمة فلسفة كلمة جميلة فلسفة فيلوسفي معناها محبة الحكمة إنسان يكون حكيم وده شيء رائع ولكن توجد طائفة من الفلاسفة الفلسفة أو الفلسفات المجردة والفلسفات التي تصل بالإنسان إلى إنكار وجود الله وتصل إلى الإلحاد وتصل إلى الأفكار الشاذة أفكار تيجي واحد في دماغه فكرة كده وهي فكرة شاذة على سبيل المثال عاشت البشرية من أول ما الله خلقها أيام آدم وحواء لغاية النهار لغاية ما تنتهي تعرف شكلا واحدا للزواج الزواج بين رجل وامرأة لا يوجد آخر ما عندناش أشكال تانية ولما اتعمل مؤتمر السكان هنا في مصر سنة 94 كمؤتمر دولي اكتشفوا في نصوص المؤتمر ده عبارة كل أشكال الأسرة وكل أشكال الزواج فكلمة أشكال دي اتوقفت عندها كنيستنا إيه أشكال الزواج هو شكل واحد النهاردة في العالم في صيحة ابتدوا ما يسمى بالزواج المثلي أو ال same sex marriage وابتدى الموضوع يضغطوا بيه جماعات من الناس يضغطوا بيه على الحكومات عشان تقبله وللأسف الشديد يأخذوا علامة من علامات الكتاب المقدس التي أوجدها الله في الطبيعة علامة قوس قزح ويعملوها علم ويبقى ده علم الشواذ في العالم جابوا الكلام ده منين فكروا فيه ازاي طلع منهم بأي صورة هذا النوع الذي أقصده من الفلسفات التي تطفئ الروح طبعا في فلسفة بولس الرسول نفسه بنقول عليه أحيانا فيلسوف ده فيلسوف روحي لكن الفلسفات والأفكار والمذاهب والمضات الجديدة اللي بتطلع التي تطفئ روح الله تخيلوا كده لما العالم كله بعد جيل واثنين وثلاثة يبقى فيه هذا الشكل مما يسمى أنه شكل زواج كيف يصير العالم هذه الأسباب الثلاثة دي عناوين رئيسية هي اللي بتطفي روح الله الماديات الشهوات الفلسفات يجي البند الثاني طيب لما ينطفئ روح الله ماذا يصير في الإنسان بشكل الإنسان إيه هقول لك برضو ثلاث علامات يبقى شكله إيه أول حاجة إنسان فيه ظلام العقل متأسف في التعبير عقله مضلم عقل مضلم وأظن بتقابله ناس كتيرة في حياتنا تقابل واحد عقله مضلم على فكرة الحكاية دي مالهاش دعوة بالتعليم يعني مش عشان أنا متعلم في مدرسة إيه ولا في جامعة إيه لا مالهاش دعوة بالتعليم تقابل واحد ممكن كبير لكن عقله مضلم وممكن يكون يحتل مكانه عقله مضلم يعني ايه عقل مضلم يعني انسان يفقد القدره على التمييز والافراز النار تعطي نور وانطفاء النار يغيب النور ويصير الانسان يفقد هذه الاستناره بتاعت روحه يقول لك القديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة جميلة كده وإن كانت طويلة يعني بيقول إيه إن اللصوص عند سلبهم بيتا ما فإنهم إذ يدخلونه يطفئون السراج الذي فيه حتى يقدروا أن يحققوا غايتهم هكذا فإن عمل الشيطان الرئيسي عند اقتحام قلب المؤمن هو تحطيم عمل الروح فيه حتى يسلبه كل حياته يعني يجي الحرامي يسرق أول حاجة بيطفي النور بيسرق في الظلام فبيقول إن عدو الخير أو عمل الشيطان وهو بيحارب في الإنسان بتكون النتيجة بتكون النتيجة تحطيم عمل الروح فيه حتى يسلبه كل حياته ظلام العقل نمرة واحد نمرة اتنين اللي النتيجة بتاعت انطفاء الروح الفطور الروحي تلاقي واحد كده كسلان روحيا والفطور يتحول طبعا فطور بالته فطور والفطور يتحول إلى برودة روحية والبرودة تتحول إلى غربة روحية وربنا يحفظ الجميع تتحول الغربة الروحية إلى حالة من حالات العجز عاجز عاجز روحيا الحرارة الروحية تبتدي تقل لما كان بيجي يصلي لما يقف في تسبحة لما يقعد يقرأ إنجيل لما يحضر نفسه لاعتراف لما يحضر قداس الحرارة الروحية بتزيد بتيجي شوية بشوية يقول لك ده أنا كنت زمان بعمل كذا فين أيام زمان ده أنا كنت في إعدادي بروح الكنيسة ومدارس الأحد ويبتدي يحكي على مآثر الماضي طب وأين الحاضر الحاضر صار باردا صار باردا لا تطفئ الروح عشان كده القديس بولس الرسول بيقول حارين في الروح حارين في الروح وأنبا أنطونيوس بيشبهها تشبيه زراعي لطيف يقول لك بدون تدفئة البيض لا يخرج الفرخ الحي هكذا أيضا بالنسبة للنفس إذ يحيط الله بالنفوس التي تطيعه ويرفع إنه يرفعها إلى الحياة الروحية البرودة الروحية إنسان عندما ينطفئ ينطفئ الروح فيه يشعر ويعيش الفطور الروحي الفطور الروحي ياخد فترة صغيرة لكن لو كتر شوية أو طولت الفترة يوصل إلى البرودة إلى الغربة إلى العجز نمرة ثلاثة أو صفة من صفات الإنسان الذي ينطفئ فيه الروح أنه يشعر بالتيه واحد تايه توهان في الحياة تلاقي حياته ملخبطة تلاقي عمال يخبط وعمال يقع من حفرة لحفرة ومن مشكلة لحكاية خبط في الحياة وبعدين تيجي تقول له طب يا ابني مش كنت تاخد بالك من الحكاية الفلانية دي قول ما اعرفش عدت عليا طب الحكاية التانية برضه عدت عليه طب والتالت اللي أحيانا بيسموها الآباء في كتاباتهم الغفلة بيصير إنسان غفلان لا هو صاحي ولا هو نايم ويصير في الحياه ان ان ابتدى حياة دايرية ليه بعد سنة اتنين تلاتة ينقلب على نفسه تايه وان ابتدى حياة أسرية بعد سنة اتنين تلاتة ينقلب على نفسه وان جه يفتح مشروع سنة اتنين تلاتة ينقلب على نفسه ويتوه مش واحد بيفكر مش واحد كده سيستماتيك في ذهنه بيحط خطوات بيحط خطة بيحط منهج قدامه عارف في هدف لحياته والتائه ده يجي يقول لك أنا ليس لحياتي معنى وممكن يتطور الأمر وياه أنه ينهي حياته بيده وينتحر انطفاء الروح عشان كده العلامات الثلاثة بتاعت انطفاء الروح علامات مهمة ظلام العقل وفتور الروحي وحالة التوهان والغفلة والتلاتة دول بيشكلوا الإنسان اللي اتكتبت لهم الوصية دي لا تطفئوا الروح يبقى أمر أخير طب نعالج انطفاء الروح ده ازاي كيف يشعل الإنسان الحرارة الروحية ازاي الإنسان يتجنب هذا الضعف ازاي ياخد باله ان نار الروح القدس التي تعمل فيه تكون على الدوام عاملة ومتأججة وقلبه ملتهب وذهنه مستنير ازاي هحط قدامك ثلاث اقتراحات لهذا العلاج اول اقتراح والاقتراح الدائم هو روح الصلاة أكتر فعل بنلاقيه في حياتنا في إيماننا هو فعل الصلاة مش عايز أقول أكتر عايز أقول عبارة ربنا يسوع المسيح إن صلوا كل حين إن إحنا الصلوات الدائمة الصلاة فعل الصلاة هي التي تشعل نار الروح فينا أظن كتير باعتبارنا في الدير كتير جربنا الحكاية دهيت على ما الواحد يقف في التسبحة التسبحة بتقعد ساعتين مثلا لما يبتدي يقف يحس بتعب ويحس بأنه كان عايز يكمل النوم بتاعه أو أي شكل من هذا الأشكال, الأشكال الضعف يعني بعد ما يبتدي فقرة الثانية هوس في التاني لحن في التاني تبتدي تدب فيه حرارة على ما يخلص التسبحة يلاقي نفسه فايق ونشيط وبادئ اليوم الجديد بالنهار الجديد ويشعر بدفقة من دفقات الروح في داخله الصلاة يقول كده في المزامير عند لهجي اشتعلت النار فتكلمت بلساني شايفين العبارة الجميلة دي عند لهجي لهجي يعني الصلاة المتواترة عند في ناموسه يلهج نهارا وليلا عند لهجي اشتعلت النار فتكلمت بلساني مزمور 39 ويقول لنا مرة تانية لأن إلهنا نار آكلة طول ما انت قريب لمسيحك من خلال روح الصلاة طول ما الروح دائما عندك مشتعل وحرارة القلب والتهاب الروح يزداد يقول لنا كده الشيخ الروحاني بالصلاة تتقد في النفس نار محبة المسيح بالصلاة تتقد في النفس نار محبة المسيح الصلوات والصلاة بقى بكل أشكالها الصلاة لا يحدها شكل معين خالص طبعا أشكال الصلاة اللي بنصليها في الكنيسة صليها في الكنيسة عشان دي جموع المؤمنين لازم يبقى فيه نظام ولازم يبقى فيه ترتيب لكن صلواتك الخاصة مفتوحة تماما ويمكن أن تصلي والمهم أن تصلي كل حين صلي بأي شكل بس المهم أنك تصلي كل حين وتكون على اتصال دائم بمسيحك لكيما تكون حرارة الروح حاضرة عشان كده بنقرا في بعض كتب الآباء أن الصلاة عشق عشق عشق إلهي يقول لنا القديس ثيوفان الناسك حافظ دائما على اشتعال موقدك الداخلي بتلاوة الصلوات القصيرة ومراقبة مشاعرك لئلا تتبدد حرارتها حتى يعني من التقاليد الكنسية والنسكية الصلوات القصيرة يا رب يسوع المسيح ارحمني على خاطي عشان الإنسان يقدر يستخدمها في أي وقت في أي وقت سريع كده أحسن يبرد أحسن يبرد ففي مشوار رايح حد واقف بيعمل حاجة معينة يقدر يصلي الصلاة دهيت باستمرار حتى تصير مشاعره وروحه دايما دافئة وحرة بعمل الله فيها ده أول حاجة أول علاج وده اللي خلى الكنيسة فيها قوانين روحية وفيها بروح لأب اعترافي وآخد تدريب وإرشاد روحي أمشي إزاي ليا قانون صلاة ليا قانون في الكتاب المقدس ليا قانون روحي برتبط بيه بيجي في وقت الصوام يزيد كل ده علشان تبقى حرارة الروح مشتعلة نمرة اتنين المحبة في سفر النشيد في عبارة جميلة قوي بيقول مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة تطفئ نار المحبة مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة ليه؟ لأنه حيثما يوجد الحب الحقيقي يوجد الله حتى القديس بولس الرسول لما جه يتكلم مرة اتكلم على الإيمان والعقيدة وشرح شروحات جميلة في رسائله راح قايلها لنا بطريقة لطيفة قوي قال لك الإيمان العامل بالمحبة بالبلدي كده الإيمان الذي نترجمه إلى محبة عامل بالظبط زي إيه لما يبقى إنسان دافي حرارته مرتفعة احنا مش عارفين الحرارة دي قد ايه دي حاجة جوانية فبنضطر نستعين بجهاز نسميه ترمومتر ونحط في فمه علشان نقيس الحرارة بتاعته مثلا وإن كان في حاجات جديدة أحدث ونقول الحرارة بتاعت فلان بقت 38 وشرطتين فكأن الحرارة عبرنا عليها بأرقام نفهمها عالية منخفضة الإيمان وسيلة التعبير عنه هي المحبة مفيش حاجة تانية ما الإيمان ده جوايا طب أقيسه إزاي إيه الترمومتر اللي أقيس بيه الإيمان طب عندي إيمان وعندي عقيدة وعندي تراث كبير جدا في تاريخ كنيستي طب أقيسه إزاي لا يوجد مقياس للإيمان إلا من خلال المحبة وده السبب اللي خلى بولس الرسول يقول العبارة الجميلة بتاعته الإيمان العامل بالمحبة المحبة هي التي تجعل الإنسان حرارة الروح مشتعلة دائما في داخله والمحبة بتدي لك وقاية ضد انطفاء الروح ما في واحد ممكن يتكلم على طول أظن سمعته مثلا واحد بيدي محاضرات عن العهد الجديد وتيجي تسأله أنت إيمانك إيه يقول لك أنا ملحد ملحد هو راجل دارس وخلاص بيقول كلام لكن المحبة هي اللي تخلي الإنسان دائما في حرارة روحية وتخلي دايما إيمانه ليس إيمان نظري بل إيمان عملي مترجم إلى أعمال المحبة العديدة حينما يشتعل حب الله في القلب يكون الحب هو أساس كل علاقتنا مع كل أحد المقربين والبعيدين والغرباء وحتى الأعداء فكما غفر الله لنا نغفر للآخرين وكما صالحنا نتعلم أن نتصالح مع الآخرين وكما سامحنا نتسامح مع الناس ويكون الروح هو خلي واحد ليه ما بيعرفش يسامح التاني هو ليه واحد عمال يدين الآخرين الروح جواه مش شغال يكاد يكون منطفئ ولذلك انتبه أيها الإنسان المعاند الإنسان اللي راسه أو دماغه ناشفة الإنسان اللي مش قادر يتصالح مع أخيه اعرف أن دي كلها شواهد أن الروح عندك كاد أن ينطفئ انتبه الوصية النهاردة بتقول لا تطفئوا الروح آخر شيء في علاجات انطفاء الروح هو التوبة توبة الإنسان وتطهير نفسه من الخطية لما داود النبي وقع في خطيته مع زوجة أو امرأة أورية الحسي وقال مزمور التوبة بعد ما اعترف قدام نسان النبي قال كده ارحمني يا الله كعظيم رحمتك حسب كثرة رأفاتك امحو اسمي قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وبعدين مكمل بقى العبارة الجميلة وروحك القدوس لا تنزعه مني تنزعه هنا معناها انه يطفئ الخطية تطفئ عمل الروح تبرد الإنسان زي ما قلنا ولكن في التوبة يسترجع الإنسان حرارته الروحية ويسترجع الإنسان قوته لما بتيجوا تشوفوا قصة مقابلة السيد المسيح مع المرأة السامرية لما تشوفوا شخصيتها في بداية المقابلة تلاقوها شخصية جافة جدا وأسئلتها جافة جدا ولما تيجي تشوفها في آخر المقابلة ولما راحت لبلدها السامرة تشوف إنسانة متقدة نشاطا وعمل وخدمة وروح كأنها ولدت من جديد توبة الإنسان تساعده ألا ينطفئ سراجه وعشان كده الكنيسة بتصلي وبتنادي بالتوبة باستمرار كأنك كأن الكنيسة بتقول لي لا تطفئ الروح لا تطفئ الروح في حياتك في فترات الصوم نقرا من النبوات الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء والنوح في يوئيل اثنين توبة الإنسان تجعل قلبه دائما عامرا بعمل الروح لا تنسى أن نار الروح القدس تعطيك نورا في الظلام وتعطيك استنارة للنفس وتعطيك راحة للقلب لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين Min alleluia duk sabatri ke iu ke agium ne mati ke nin ke ai ke istos eolaston eonon amen ten oshe volen goemo